السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد مع ملامح آم، لسه بنكمل الشخصية اللي بدأناها في الحلقة اللي فاتت شخصية أصحاب الكهف أهل الكهف آه، الشخصية اللي ربنا سبحانه وتعالى اختار إن يكون اسم السورة اللي اتكررت فيها أربع أو جاء فيها أربع قصص يمكن ما جاتش ذكرهم قبل كده في القرآن إلا في هذا الموضع أو في هذه السورة اختار إن يكون أهل الكهف وزي ما قلنا ان يكون المكان اللي هم فيه المأوى اللي أووا إليه فأووا إلى الكهف يكون هو ده اسم السورة لتقدير عظم التضحية الكبيرة اللي قاموا بيها لما قاموا فقاموا قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت قد إيه التضحية دي كانت عظيمة جدا وقد إيه إن هم كانوا آم، وهم بيصدعوا بالحق وهم بيعلنوا لقومهم حقيقة التوحيد وحقيقة عبادة الله سبحانه وتعالى إن هم كانوا في هذه اللحظة بيخاطروا بحياتهم بيخاطروا بنفسهم بيخاطروا إن هم ما يرجعوش تاني أبدا وما كانوش سايبين حاجات قليله ما كانوش مثلا من فقراء القوم او ياسين زي ما بعض الناس بيحاول دايما يخلي ان اللي بيتجه للدين او بيتجه للتدين ان هو ده يائس مش لاقي حاجه يعملها دول كانوا زي ما قلنا من ابناء السلاطين ومن ابناء الملوك ومن ابناء الامراء ما كانوش ناس يعني الدنيا عندهم فيها مشكله بالعكس ده سابوا كل ده وآووا الى كهف مظلم بارد آه، ممكن يسبب مهلكة لكنهم مع ذلك اختاروا لأن ده الدين اللي كان ساعتها أو ده الخيار الديني اللي كانوا مفروض إن هم يختاروه آم، اتكلمنا المرة اللي فاتت وما كملناش إزاي الكهف يكون مأوى هم أحسنوا الظن وقالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا الظن وأتبعوه بالدعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وبالفعل لما أحسنوا الظن وأحسنوا العمل واختاروا الاختيار الأرضى لله سبحانه وتعالى والأحفظ لدينهم الله عز وجل حفظهم بحفظه الله عز وجل غير نواميس الكون عشانهم عشان هم يحفظوا فتلاقي الشمس تتحرك حتى حركة عشان هم يحفظوا منها وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين فهي في شدتها وهي في قوة عنفوانها لا تبعد عنهم شوية كده عشان ما تؤذيهمش وإذا غربت تقرضهم كأنها بتاخد إيه حاجة كده يعني تعينهم لأن الشمس الإنسان محتاج لها تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه تغيير لنواميس الكون ضرب على الآذان ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا يعيشوا 300 وشوية سنة وهم في حالة سبات حاجة مش معتادة ده الإنسان بيعيش 60 70 80 90 سنة يعني الاستثناء مثلا اللي شفناه سيدنا نوح عليه السلام لما لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما لكن ما شفناش استثناءات في غير الأنبياء زي دي في الكم ده من السنين دول يعني ثلاث عق... ثلاث قرون يعيشوهم والناس زي ما قلنا ما حدش عارفهم خلاص مين دول ده الممالك اتغيرت وإن... وقيل ان هم حتى الناس امنت بعد كده يعني ما, ش... ما شافتش ال... ال... ال... ال... يعني لما عادوا الى آه، الوعي الى وعيهم شافوا ان الامور اتغيرت لكن الشاهد ان الامور اتغيرت عشانهم ال- ربنا سبحانه وتعالى يغير نواميس كون عشان عبد من عباده عشان عبد صالح عشان عبد اختار اختيار يرضي الله سبحانه وتعالى هو سبحانه القادر كل حاجة بإيده فشوف ربنا سبحانه وتعالى عمل لهم إيه وبعدين يبدأ إيه ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال خلي بالك وخلي بالك ايه فكره ان هو الحاجات اللي تؤذيهم كلها يعني التقليب ده طبعا علماء الاعجاز قعدوا يتكلموا على مساله قرح الفراش وان ازاي الانسان لو ثابت في مكانه ه- يعني هيحصل له ضرر بالغ جدا لكن كل ده شوف ال- الكهف بقى فيه مرافق وبقى فيه آه، حاجات معينة تخلي ال- الإنسان يقدر يكون المكان ده مناسب للعيش حتى الخطر الخطر اللي ممكن يتهددهم مثلا تلاقي كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا ويقول لك وتحسبهم ايقاظا وهم رقود بعض العلماء برضه اتكلموا ان ازاي العين تفضل مفتوحه لانها لو اغلقت مده طويله هتفقد حاسه البصر كل ده ايه مرافق رحمة الله عز وجل نشرها لأن هم آووا آووا إلى الكهف ظنوا بالله سبحانه وتعالى هذا الظن الحسن ده ال- ال- ال- ال- الملمح الأول فكرة أن الإنسان يكون محسن الظن بالله لما يكون بيختار الاختيار اللي الله سبحانه وتعالى يرضاه وهم اختاروه وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وفعلا ده اللي حصل نشر الله لهم من رحمته وهيأ لهم من أمرهم مرفقة وضرب على أذانهم في الكهف سنين عددا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة قل قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض كل ده حصل 309 سنة وبعد كده إيه وكذلك بعثناهم بعثوا خلي بالك انا بقدم وباخر الايات عشان بس ايه سياق القصه لكن طبعا السياق في القران غير كده الترتيب في القران وده بيبقى لحكم تانية في التفسير ممكن نبقى نتكلم عنها لكن المعيار اللي انا بك- بقوله انا عايز اوصل لك القصه بالترتيب بعد ما لبسوا تسع- 309 سنه ما حدش عثر عليهم خالص في الوقت ده والكلب بسط ذراعيه اي حد هيقترب ممكن ي- يعني يهرب من من وثبه الكلب المعده دي وكل هذا وبعد كده استيقظوا وكذلك بعثناهم كانهم كانوا ميتين وبعثوا حصل بعث جديد وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم قم ل- كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم شوف الاحساس كل المده دي مفيش اثر مفيش اذى مفيش احساس ممكن يكونوا مثلا لما استيقظوا بداوا يحسوا ان في حاجه متغيره بداوا يحسوا ان اشكالهم ممكن شعرهم شاب ممكن لحيتهم طولت ايا كان ده كله مش ده موضوعنا لكن في البدايه هو احنا قعدنا قد ايه ده يوم او بعض يوم ده احنا لسه مش قادرين نستوعب ان في ثلاث قرون عدوا فبدا يبقى في نوع من انواع ايه طب ما نيجي نسال احنا قعدنا كده خلي بالك قل الله أعلم بما لبسوا تتكرر دايما في سورة الكهف العلم اتكرر أربع مرات في سورة الكهف الأربعة مع قصة أصحاب الكهف ربكم أعلم ربهم أعلم بهم ربكم أعلم بما لبثتم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل دايما كلمة أعلم كأن من كتر الخوارق في قصة أصحاب الكهف وق- ويعني قضية المعجزة اللي حصلت ان ممكن العقل ما يفهمهاش او ممكن واحد يقول طب ازاي يعني وازاي قعدوا 309 وازاي ما ماتوش وازاي من جسمهم ما اتعفنش وازاي ما حصلش قرح فراش في لحظه معينه مع بعض الغيبيات المفروض تقول الله اعلم الصوره والقصه بت... بت... بترسخ لك المعنى ده يا جماعه في غيب مش كل حاجه بتحسبها بالمعايير ال- ال- المنضبطه او الواضحه لا في حاجات وعشان كده ده- النهارده لما تشوف بقى العلم لما بيتطور وبيكتشفوا حاجات واكتشفوا الفيروسات واكتشفوا الكواكب البعيده واكتشفوا- الحاجات دي كانت غيب في يوم من الايام واحد بيمرض مش عارف هو مرض ليه دلوقتي بدا عارف ده في بكتيريا وفي فيروس وفي فطريات وفي حاجات معينه الغيب بيتطور لكن انت في البدايه الاصل ان انت تقر بعلم الله ده ملمح مهم جدا وعشان كده لما هم قالوا ربكم اعلم بما لبستم خلينا بقى ننتقل شوف بقى لملمح جميل قوي من ملامح اصحاب الكهف وشخصيه اصحاب الكهف هم ناس مؤمنين زي ما اتفقنا انهم فتية امنوا بربهم وناس متوكلين على الله وظنهم بالله ظن حسن لكن كل ده ما كانش ترجمته ان هم دراويش او ان هم ناس ما لهمش في الواقع او مش فاهمين ازاي يعيشوا حياتهم انتقلوا مباشرة لحالة واقعية قالوا ايه ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة خلينا بقى نتكلم في الكلام العملي ناس عندهم عملية خلي بالك هيقولوا ايه بعد كده ورقكم الفضه بتاعتكم او العمله بتاعتكم بعتوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما وليتلطف فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. هنا ملامح جميله جدا في شخصيه اصحاب الكهف. اول حاجه ان الدين في مقام الاستضعاف ما قلش. يعني ايه الكلمه دي؟ تعال نشوف كده هما بيقولوا ايه فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما اقف هنا عند الملمح ده كده وشوف ابن عباس بيقول ايه بيقول ازكى طعاما اي احلها ذبيحه عايزين نشوف طعام حلال في الموقف ده اللي همك الحلال والحرام هو انت اصلا فايق ده انت الناس بتتربص بيك لا ما بنساش ديني ملمح مهم أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه برضه ده رزق ربنا سبحانه وتعالى بس إيه بس احنا عايزين الحلال أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف آه شوف الملمح اللي جاي بقى احنا محرصين على الحلال وحريصين على إننا متوكلين على الله بس احنا مش دراويش شوف هيقول لك إيه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا أخذ بالأسباب فهم ووعي للمخاطر فهم ووعي للواقع و- و- وتداعياته قالوا إيه إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا مش هتستفيد حاجة مش هتستفيد حاجة لما تلقي بنفسك في التهلكة شوف الوعي اللي عندهم مع إنهم عباد وقريبين من الله سبحانه وتعالى وعندهم حسن ظن لكن عندهم برضه أخذ بالأسباب عندهم برضو فهم من واقعهم للاسف النهارده كتير من المتدينين فاهم ان التدين ده يعني انت تبقى راجل مش فاهم حاجه وعلى نياتك وعم شيخ ومش عارف إيه. مش فاهم ان القضيه مش كده خالص القضيه ما تقلش ابدا دينك وتدينك وقربك من الله سبحانه وتعالى على فهمك وعلى قوه ملاحظتك وعلى تقديرك للاشياء وعلى الوعي اللي عندك شوف عندهم ايه عندهم تقدير للواقع انهم ايه يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا فهم ووعي رغم وجود حسن الظن ملامح شخصيه جميله جدا من شخصيه اصحاب الكهف بعد كده طبعا ربنا اعثر عليهم والناس بدات في كلام بقى في الاثار ان هم استغربوا من العمله اللي معاهم وبداوا يلتفتوا مين دول اه ده دول اللي كانوا اختفوا من فتره وما- يعني معجزه كبيره جدا وربنا سبحانه وتعالى علمنا فيها هذه الامر لكن التوجيهات بقى الاخيره في ملامح شخصية أصحاب الكهف بعد ما خلص القصة بعد ما خلصت الآيات بتاعت قصة أصحاب الكهف وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى عرفنا هم لبثوا قد إيه وعرفنا سبحانه وتعالى تعدادهم كان قد إيه الاحتمالات بتاعت تعدادهم والراجح إن هم سبعة وثامنهم كلبهم جت بقى التوجيهات الختامية اللي وصلت أصحاب الكهف للمعنى ده شوف ربنا قال إيه في الآخر في ختام هذه القصة واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد له من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فكان وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم ثلاث حاجات ثلاث توجيهات بعد هذه القصة أول حاجة الوحي اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك ارتباطك بالوحي ده اللي ينجيك من الفتن اهل الكهف واصحاب الكهف و- وكل الابطال اللي جم في سوره الكهف هتلاقي فيه نوع معين من الفتنه هنا كانت فتنه امنهم وفتنتهم عن دينهم وامنوا فيها لما كانوا مرتبطين بالوحي اتلوا اتلوا كتاب ربنا اتلوا وحي ربنا ده المنجاه من الفتن وبعد كده قال له ايه واصبر نفسك توجيهات مقابل او تستخلص من قصه اصحاب الكهف واصبر نفسك مع مين مع من مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه اصبر نفسك مع المخلصين مع الصالحين اصحاب الكهف لما صبروا نفسهم مع بعض ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنهم مع بعض ونجاهم مع بعض وخلاهم آية مع بعض حتى كلبهم نسب إليهم وثامنهم كلبهم حتى الكلب شرف لما صبر معاهم لما الإنسان بيصبر مع صحبة الخير دي من أهم وسائل التثبيت أمام الفتن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم اوعى تأثر أبدا في التواجد معاهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وبعدين التوجيه النهائي وقل الحق وقل الحق من ربك أنت بتقول الحق أصحاب الكهف قالوا الحق أصحاب الكهف ما كانوش سلبيين زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت أصحاب الكهف قالوا لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا قالوا الحق وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا ما بفرضش على حد وما بجبرش حد بس بقول الحق وبعد كده برضو من ضمن الحق فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وبعدين اللي هيكفر ده اصل في ناس بتاخد الايه دي اخ- يعني اختيار بقى براحتك يعني اكفر يا عم براحتك لا انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل ايات الترهيب المعروفه بعد كده أصحاب الكهف سمات شخصية وملامح مهمة جدا من أهمها حسن الظن بالله نجملها حسن الظن بالله حسن العمل حسن التدبير حسن الوعي وفهم الواقع والإصرار الشديد جدا على الجهر بالحق وتحمل تبع ذلك حتى لو كانت تبعة التضحية بالنفس والمال وده اللي عملوه لما آووا إلى الكهف فآواهم الله وجعل لهم من أمرهم مرفقة جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته